يتحرك وسط الاكواخ الخاويه ملوحا بعصاه شعره الخشن قد اصطبغ بلون اصفر كريه وثمه نظره مجنونه مذعوره في عينيه لا يعادلها في البشاعه الا فمه الذي تدلت شفته السفلى كاشفه عن تجويفين بين اسنان ناخره يتحرك وسط الاكواخ بعباءته المصنوعه من جلد فهد كانما هو نفسه فهد عجوز يتحين فرصه ما يمشي وسط الجثث المتناثره والدماء قدماه العاريتان النحيلتان تصطبغان بالدماء الجافه فلا يبالي لقد جاء الهول وعم الهول ثم رحل وبقي هو مكنب العجوز فلم يستطع الموت ان ينال منه لانه الاثير لدى الارواح ولكن هناك قادمون يسمع صوتهم بجلاء تام وسط السكون ترى من هم ماذا يريدون دخلنا القريه المهجوره نجرجر اقدامنا ونلعق جراحنا الروسي وانا وبودرجا واندرسون والسائق الكاميروني وكان الظلام قد حل تماما لكن القمر الافريقي البكر كان يغمر المكان بضوء فضي بارد قمر بكر ما زال بعافيته الكامله لم يستنفد بطاريته بعد لكن غيوما حزينه كانت تعبر امامه من حين لاخر وحوله تلك الهاله الشاحبه المنذره بعاصفه على الضوء الفضي كنا نرى الاكواخ الصامته وبينها اشياء اخرى قدرنا انها جثث لقد صارت الجثث مالوفه اكثر من اللازم هذه الايام اتجه مشكا الى احدى الجثث وانحنى يتفحصها في خبره ثم نهض وقال وهو يتحسس بندقيته
الأسود هجمتهم في الغالب يعني ايه يعني يعني ممكن نلاقي دلوقتي نفسنا في اي لحظه متحوطين بالاسود احنا كمان من الواضح إن ده حصل من بدري لأن الجثث باردة ثم نظر الى اندرسون الذي لم يكف عن القيء منذ حدث هجوم الفيل علينا كانما هو واجب قومي وقال إحنا ممكن النهاردة نبات هنا صاحبنا الدنماركي محتاج يرتاح شوية مش هيقدر يكمل معانا هو في الحالة دي آه سويدي آه هو سويدي على فكره مش دنماركي مش مهم هم كلهم شبه بعض دلوقتي خلينا ندور على مكان نعرف ننام فيه انا بصراحه مش مرتاح قوي لفكره اننا نقضي وقت في مكان يعني كل اهله بقوا جثث متقطعه حتت حوالينا فرصتنا في النجاة هنا أحسن من مصيرنا اللي مستنينا بره في الخلا ووسط الغابة في عز الضلمة الوحوش كلها مستنيانا بره وإحنا مش هنسلمهم نفسنا بالسهولة دي ولم اجادل اكثر لان العقل يفرض نفسه في النهايه دوما العقل الذي حسبت للحظه انه تخلى عن صديقنا الروسي وقلت لنفسي الى ان يجن تماما سيكون ذا عون كبير لنا ان قوته الجسديه والنفسيه وخبرته بالادغال هي ملاذنا الوحيد الان وبحثنا وسط الاكواخ حتى وجدنا كوخا خاليا كان هناك موقد بدائي واناء صدئ به سائل ما رفعت راسي لاعلى وتاملت السقف المغطى بالقش ان هذا اوهى حصن ممكن لو كان لي ان اقول هذا قال الصياد الروسي وقد سمع افكاري إحنا صحيح ما عندناش رفاهية الاختيار بس على الأقل بنواجه شوية حيوانات مش فريق عمليات خاصة أملنا الوحيد إن الوحوش تكون أغبى مما نتخيل واشعل قداحته ولامس بها قطع الخشب الجاف فراحت النار تتوهج في حياء اولا ثم بدات تتحمس وبيد ثابته مد يده الى الجربنديه فاخرج بعض علب الطعام المحفوظ وبعض علب المياه الغازيه وامرني بان افتحها لم يكن لاي منها مفتاح فناولني خنجره المشرشر رهيب المنظر ودعاني الى استخدامه كانت مهمة عسيرة، لكني تجنبت إعلان هزيمتي كي لا أشعره بأنني شخص عاجز لا يمكن الاعتماد عليه. وبالخنجر وضعت لكل من الجالسين نصيبه من الطعام على ورقة من المناديل الورقية، واختصصت نفسي بما بقي في العلبة على سبيل الطبق. بفم مليء بالطعام، دنوت من أندرسون الذي كان راقدا يرمق السقف ويئن. وحاولت ان ادس بعض الطعام في فمه لكنه بصقه في حزم ارتجاج واضح تماما لكني احسبه سيشفى منه سريعا ان حدقتيه تعملان جيدا ولم يبدا في التشنج او يواصل القيء
هو احنا بكره خطتنا ايه ده لو طلع علينا النهار يعني احنا زي ما احنا على خطتنا مفيش حاجة هتتغير احنا قربنا جدا من ادموع ولو الوضع فضل مستقر هنكون هناك على بكرة الظهر بالكتير
وانت مصدق فعلا اننا هنلاقي الجيش هناك انا ما بقتش واثق من حاجة بس ما عنديش خيار تاني احنا بعدنا جدا عن سفاري وما قدامناش اي امل غير اننا نوصل هناك بتعرف تستخدم البنادق
م- مش قوي يعني بعرف اضغط على الزناد وانشن كويس بس جميل انا مش عايز اكتر من كده ونظر حوله الى الكوخ الذي اضاءت النار ارجاءه والى الخارج المظلم ثم قال هننظم نوبات حراسة أنا الأول وبعدين أنت يا علاء وبعد كده أبو درجة ومن بعده السواق في الغالب الخطر مش هيجي إلا من الباب وهنكون مستعدين له هو احنا مش هنولع نار بره لا هنولع النار دايما مفيدة
وخرج مع السائق يجمعان الاخشاب الجافه ووضعاها في كومه على بعد امتار من مدخل الكوخ ثم لامسها بقداحته وبدات الزهره البرتقاليه تترعرع وتنمو عاد الروسي الى الكوخ فوضع البندقيه على ركبتيه واراح ظهره الى الحائط الطيني وقال بلهجه امره لهم ثم لي يلا دلوقتي كله ينام وهصحيك بعد ساعتين يا علاء وأدرت ظهري للنار وحاولت جاهدا أن أقتل الخواطر المتصارعة في ذهني كما تحاول أنت أن تقتل جيشا من الصراصير بحذائك ضربة هنا وضربة هنا يجب أن أنام لا أحد يعلم ما سنراه غدا ولا كيف سينتهي النهار لكن الخواطر ظلت جامحة تتصارع خواطر عن أخي أمي وحدة سفاري برنادت مصر الروسي الفيل يضرب سيارتنا حتى لم اعد اذكر شيئا ورايت فيما يرى النائم الروسي يخنق كل الموجودين بالكوخ وعلى وجهه ضحكه شيطان لو كانت الشياطين تضحك وكما هي العاده في الكوابيس كنت انا ثقيل الحركه غبيا بليدا اكتفي بان انتظر دوري في تراخ تام في النهايه وضع يده على ترقوتي عازما على البدء ثم بدا ال...
علاء علاء مم.
يا علاء ايه ايه هو في ايه يلا أنت ميت ولا إيه اصحى يلا دورك في الحراسة اه طيب حاضر طيب انا صحيت انا صحيت خلاص وبذهن ناعس مبلبل تركته يضع البندقيه في يدي ثم يدير ظهره العملاق الى النار ويدخل في سبات عميق اه لو كان هنا بعض الشاي وجلست ارمق النار خاضعا لتاثيرها المنوم لم يخلق بعد الانسان الذي لا يشرد ذهنه حين يرمق النار او البحر ونظرت لساعتي انها الثانيه بعد منتصف الليل سأوقظ بودرجة في الرابعة أو في الثالثة لو نام ضميري مبكرا يمكنني أن أزعم له وقتها أنها الرابعة لن يلاحظ بعد ربع ساعة رأيت الظل يمر أمام الباب كانت النار تنعكس عليه فأمكنني تمييزه بشيء من الوضوح كان منحني القامة نحيلا جداً له شعر ذهبي ثائر والغريب هنا انه عبر فرجه الباب دون ان يجد السير او يتباطا كانما لا وجود لنا اصلا وانقبضت اناملي بعنف على البندقيه هذا وهم لابد ان هذا وهم ثم تذكرت انني لست من الطراز المغرم بالهلاوس البصريه لقد مر واحد امام الباب لا شك في هذا هل اوقظ الاخرين العقل يقول ان افعل لكن غريزه الانتحار المعروفه لدى علماء النفس تقول لي ان اتحرى الامر بنفسي لست فتاه مراهقه مذعوره تملا الدنيا عويلا لدى اول خطر والادهى ان يتضح انه ليس خطرا ونهضت نحو الباب رفعت فوهه البندقيه لاعلى وصحت بالعربيه مين؟ مين مين اللي بيتحرك هناك؟
وخرجت من الكوخ لاتامل قريه الاشباح المظلمه النائمه في ضوء القمر لا شيء سوى وهج اللهب يحرق جانب وجهي الايمن ثم رايته يتحرك كان يخرج من وراء كوخ طيني ليدخل وراء كوخ اخر بتلك الخطوات الغريبه المتمهله غير العجول كان لديه كل الوقت لكني لست مثله وثبت الحق به لو لم اجد الشجاعه وانا احمل هذه البندقيه الثقيله فمتى اجدها وراء صف الاكواخ لم اجده هذا سهل في هذا الظلام ثم ادركت ان لعب المساكه بهذه الطريقه حماقه ان الكوخ سيعطيني مركزا اتحرك منه وظهرا يحميني تراجعت الى الكوخ ببطء وانا لا اكف عن الدوران حول نفسي وفي دقيقه كنت عند بابه فقط لاجد الرجل واقفا هناك وظهره لي وكانت في يده مديه هائله لا ادري كيف ولا متى صحى بودرجا من نومه لكني سمعت عويله الشبيه بعويل كلب صغير داست شاحنه على ساقه اليمنى راح يصرخ ويردد عبارات باللغه البنتويد او الفلاني او السودانيه لا ادري معناها لكن لها رائحه عفريت عفريت تعالي لي يا امي كان بوسعي اطلاق النار على المهاجم من ظهري لكني لم اجسر طبعا لهذا امسكت البندقيه من طرفيها كعصا وهويت بها على عنقه من الخلف استخدمها كمشنقه ورحت اضغط واضغط بينما احرك الجسد يمينا ويسارا لارهقه كان صراخ بودرجا قد ايقظ النائمين وكان الروسي هو اول من جاء يجر عضلاته وبحركه فنيه ما انتزع المديه من المهاجم ثم اشار لي سيبه
ولما رآني مترددا صاح بقول لك سيبه ده مرعوب اكتر منك وفككت المشنقة عن عنق الرجل فهوى على الأرض يسعل ويقول كلمات كثيرة لا نفهمها جلس مشك القرفصاء أمام الرجل وتأمل ثيابه وسحنته ثم قال
من شكله كده باين عليه انه ساحر قريه قدمنا للرجل بعض الماء فراح يجرعه دون حذر هنا جاء دور بودرجا مترجمنا المعتمد الذي تغلب على ذعره أخيرا وراح يفسر لنا كلمات الرجل
بيقول الأرواح سيطرت على القرية وخلت أهلها يتجنوا في الأول الأرواح لبست الضباع والفيران وبعد كده أهل القرية بدأوا يقتلوا في بعض لكن الأرواح سابته هو لأنه الساحر موكومبو أحكم حكماء القرية وأقرب واحد فيهم للأرواح أدخلنا الرجل البائس إلى موضع جوار النار وقدمت له بعض الطعام المتبقي من العشاء لكنه لم يبدو جائعا ألقى بالعلبة وراح يردد كلمات مجنونة ترجمها بودرجا الهلاك الهلاك جاي وهيموتكم كلكم كلكم هتموتوا وانتوا بتصرخوا وانتوا بتقطعوا بعضكم بودركا خلاص اقفل قناه الترجمه دي شويه الراجل ده ما بيقولش اي حاجه جديده غير نبوءات الصحراء اللي بتتكرر دايما يعني بنفس الحروف ما دام مش هيقول لنا اي معلومه مفيده فالاحسن ان انت تخرس بس انا لسه عايز اعرف ازاي الجنون ده بدا تبادل بودرجا والرجل المرتجف بضع كلمات ثم قال لنا بيقول إن السحر بدأ في العيون الأول بيخليها ترقص كده وما تثبتش في مكانها وبعد كده بدأ يظهر عليهم الصريخ بصوت عالي جدا وابتدوا يقتلوا بعض بإيديهم وبعد كده ظهرت الأسلحة وبعدها بدأت الطيور الجارحة تملى القرية يا دي المصيبه دي شكلها نهايه العالم بجد ما تقلقش مش هتموت انا مريت بتجارب اسوأ من كده وفي كل مره كنت ببقى اقوى من اللي قبلها ودلوقتي كله ينام ما عدا بودرجا نوبة حراسته بدأت وصدعنا بالأمر لكن الوافد الجديد إلى معسكرنا كان يضفي جوا ما من التوتر وكأنه أحد طيور الشؤم وأصابني الأرق بفعل الورطة المعهودة انتظار مجيء النوم حين تفر من يديك اللحظة السحرية التي يجيء فيها النوم دون أن تدعوه من ينتظر النوم لا يجده أبدا وفي الخامسة صباحا أعتقد أنني لم أكن قد نمت بعد سمعت بودرجا يصيح وفتحنا عيوننا لنجده يصرخ اسود فين الاسود لسه واحد منهم معدي من قدام الباب حالا تصلبنا جميعا في قلق وأرهفنا السمع لا شيء بل هناك شيء بالحق نسمع الآن صوت الزئير الجشع قادما من الخارج ل- لازم نسد الباب فورا وبحثنا في الكوخ حتى وجدنا حشية قديمة ممزقة يبدو أنها كانت فراشا لساكنيه وتعاوننا حتى ثبتناها على فتحة الباب ثم رحنا نضع قطع الطين الجاف وراءها كان هذا سدا يثير الشفقة وتذكرت ما كان الألمان في حصار برلين يقولونه عن المتاريس التي أقاموها لصد هجوم السوفييت سيحتاج الروس إلى ثلاث ساعات لاختراق هذه المتاريس ساعتين ونصف للضحك ونصف ساعة للاختراق فلنأمل أن تموت الأسود ضحكا حين ترى هذا السد الأبله أشعل مشكى سيجاره الكريه الرائحة وقال وهو يتأمل المكان
حصيرة بتحاولوا تسدوا الفتحة بحصيرة ثواني طيب نبعت نجيب حد يسدها لحضرتك
ما ينفعش نعتمد على السد ده احنا هنخليه مكان للمراقبة وضرب النار انا بقترح تتولى انت المهمة دي مع بودرجة وانحنى إلى جربنديته فأخرج منها مسدسين طوح لي ولبودرجة بهما كان ثقل السلاح مطمئنا مهيبا في قبضتي وبحركة درامية مزق الستار لتظهر النافذة المنحوتة في الطين ضيقة لحسن الحظ لا تسمح إلا بمرور طفل ومن ورائها كان لون الفجر قد بدأ يغمر القرية في سخاء كأنما فرشاة سحرية سخية لا تكف عن تلوين كل شيء هواء الفجر البارد النقي يملا رئتنا واتجه مشكى الى الباب الذي ثبت عليه الحشيه فصوب بندقيته نحوه وانتظر قال السائق في احتجاج طيب وانا هتسيبوني كده من غير سلاح للأسف معيش أسلحة زيادة يا ابني بس خد الخنجر ده وخليك مستعد لو حصل اشتباك هيجي دورك تامل السائق الخنجر في غباء اذ جلس جوار الساحر العجوز وكان هذا الاخير لا يكف عن الكلام يبدو انه يحكي قصه حياته منذ كان في رحم امه لا يكف عن الانقباض حتى وجد نفسه في هذا الكوخ مع غرباء ومن جديد ساد الصمت لم يتكرر صوت الزئير ثانيه وعرفت ان لنا نصف ساعه ننتظر منذ سمعنا الزئير الاول
هو هو مش يمكن تكون الاسود اكتفت بالجثث ومشيوا لا الأسود ما بتاكلش الجيفة الضباع والطيور الجارحة بس هم اللي بياكلوها دنوت من النافذة وحبست أنفاسي. لحسن الحظ أن اقتحامها مستحيل لمن هو في حجم أسد، على الأقل يعطيني هذا حماية لا بأس بها. لا أدري كيف ولا متى وجدت تلك الذرع الهائلة تقتحم الفرجة على بعد سنتيمترات من وجهي، وراحت تخمش هنا وهناك محاولة توسيع الفرجة، ثم توارت وراء الرأس. رأس لبؤة ثائرة تحاول أن تدس جسدها بشكل ما عبر الثغرة وفمها ينفتح وينغلق محاولا القبض على شيء بحق كان المشهد رهيبا كالكوابيس حين ترى هذه القوة العاتية الكاسحة على بعد سنتيمترات منك وأصابني ذلك التنويم المغناطيسي الذي يصيب كل من تدنو عيونه من عيون عائلة السنوريات بدءا بالقط وانتهاء بالنمر اضرب نار يا غبي ونجحت الصرخة في إعادتي لصعودي. بالطبع أغلقت عيني ساعتها فلم أرى ما حصل، فقط حين فتحتهما لم تكن اللبؤة هناك، وكان الدخان ذو رائحة البارود يفعم المكان. واستدرت إلى الروسي صائحا، هو ايه اللي حصل ضربته مات لا طبعا اتأخرت بس اوعى تتحرك خليك مكانك ازاي ازاي ده كان قريب مني جدا اثبت مكانك وهنا راحت الحشية على الباب تهتز، وأدركنا أن جسما ضخما يحاول إزاحتها بأنيابه ومخالبه، وهو مجهود هين على كل حال. دون أن يفكر مرتين أطلق الروسي طلقة واحدة في منتصف الحشية بعدها همد الصوت تماما ونظرت من النافذة وأذناي تصفران كأنما غشاء عنكبوت قد نسج بإحكام على طبلتيهما رأيت ثلاثة أسود تقف هناك في ضوء النهار الوليد وقد ثبتت عيونها على عيني في ثبات وارتجف الفك السفلي لأحدهما مصدرا زئيرا واهنا اضرب النار اضرب النار بسرعه اضرب النار محدش يضرب نار بس دول قدامنا بالظبط اكبر غلط انك تضرب النار على اسد ما تكونش واثق من قتله وفي اللحظة التالية سقطت الحشية وبرز لنا الجزء العلوي من أسد عجوز كثيف اللبدة متسخها وراح يحاول أن يمر من فوقها وهو يزأر في هياج غريب أطلق الروسي بندقيته من جديد وهكذا تهاوى الأسد لكنه في حماقة بالغة هوى للأمام ليوسع فرجة الباب فلو كان عنده شيء من اللياقة لمات ساقطا للوراء وهكذا صار الباب مفتوحا كروما بعد سقوط الفاشية أو كقلب صديق مخلص وجاءت لبؤة متحمسة تثب فوق جسد بعلها الميت تبغي الدخول صح مشكا وهو يطلق النار
ساعدوني لو الاسود دخلت الكوخ يبقى خلاص كده وتركنا النافذة هي على الأقل ضيقة ورحت وبودرجا نطلق دون وعي على الوحش الذي جعله الارتفاع أكثر ضخامة رائحة البارود وتوتر الحواس وصوت الطلقات يصم الآذان وفي النهاية تراجع الوحش الجريح في الغالب ليموت جوار الباب واستدرت لأرى النافذة كان أسد شاب يحاول جاهدا أن يدس رأسه فيها مشكا تفتكر هم كام واحد الهجوم الجماعي في الغالب بيكون بست اسود بس هم مش على طبيعتهم مش هنستغرب لو طلعوا 20 اسد وقف بودرجا شاهرا مسدسه على حين تعاونت والسائق والروسي على جر الوحش العملاق الصريع الى الداخل تبا لابد انه يزن طنا على الاقل والاسوا هو ان الحياه لم تكن فارقته تماما كان يحرك فكيه ومخالبه ويحاول ان ينهض لن يقدر لكن لكن لو استطاع كانت هذه رصاصه الرحمه التي اطلقها على راسه رحمه به وبنا وفي اللحظة ذاتها دوت طلقة أخرى أطلقها بودرجة على أسد حاول أن يعبر الباب تعالوا ساعدوني بسرعه عشان نثبت السد ده ورحنا نضع الحاشية البائسة كيفما اتفق ونكوم الطين الجاف وراءها من الواضح تماما أنها تعوق المقتحمين برغم هشاشتها على الأقل تمنحنا الوقت الكافي للانتباه صاد الصمت وجلسنا نلهث دون أن نجرؤ على ترك الأسلحة كانت جثة الأسد الجريح وسطنا بحضورها القوي ورائحتها التي هي مزيج من رائحة الوحوش المعروفة ورائحة الموت ذاته اسد جميل قوي مثالي لو كان في وقت كنت قطعت راسه واحتفظت بيها
يا سيدي عندك بره معرض تنقي منه اللي انت عايزه ده انا متهيألي ان اسود افريقيا قربت تنقرض بسببنا ما اعتقدش اننا قتلنا العدد اللي انت متخيله ما تنساش ان انت وصاحبك الكاميروني ما بتعرفوش تنشنه واحنا هنخرج من هنا امتى وهنكمل رحلتنا ازاي حاليا انا ما عنديش اجابه لسؤالك بس الاسود بتمل بسرعه مش بعيد تقرر تدور على مغامره جديده بعيد عن هنا خلينا نتحرك احنا مش هنفضل هنا لحد ما نموت من الجوع والعطش والرصاص اللي معانا يخلص
رحت أراقبه وحمدت الله تعالى على أن ظني خاب ما زال عقل هذا الرجل راجحا ويعمل كما ينبغي وارتجفت لفكرة أن نواجه كل هذا من غير خبرته حقا شعرت أن مشك هو حليف الموت ويعرف عنه كل شيء من العسير أن تموت لو كان معك صياد كهذا ونظرت للوراء فوجدت أندرسون يصحو ويتحسس رأسه كان رأسه يتأرجح كما يتأرجح عنق دجاجة مذبوحة وراح يئن متألما لكن عينيه كانتا تتكلمان هذه المره امه صحصح كده ده احنا نسينا اننا خمسه يا راجل لم يرد كانت عيناه مثبتتين على جثة الأسد المدرجة بالدماء ولا أدري إن كان يقظا أم غافلا حين بدأت المعركة لكنه بدا عليما بتفاصيل ما حدث وجواره كان الساحر الإفريقي يتلفت حوله في فزع لم ينقطع لحظة لقد كانت هذه الضوضاء كافية كي يطير عقله شعاعا بفرض أنه لم يطر من البداية كان نور الصباح قد غمر المكان قادما من النافذة الوحيدة وللحظة بدا لنا أن من حقنا أن نأمل في انتهاء الكابوس وفتحت إحدى علب الطعام المحفوظة وقمت بتوزيع الأنصبة ثم سألت أندرسون الصمود انت كويس أشار إلى رأسه بسبابته إشارة مفهومة تماما وبدأ يمضغ كنا قد بدأنا نهدأ قليلا حين ونظرت إلى النافذة لأجد ذراعا أخرى لأسد يحاول كالعادة أن يفسح لنفسه ثغرة كله يرجع مكانه بسرعه يبقوا لسه ما مشيوش صرخ أندرسون في هستيريا اقتلوا بسرعه مستني ايه كنت أشرح له في برود ما اكتسبت من علم في الساعات الماضية ثم قررت أن أصمت لا وقت لهذا هذه المرة ألعب أنا دور البارد بسماجة متناهية وارتج السد الذي وضعناه على الباب كأن وحشا ضربه برأسه فأطلق مشك البندقية في اللحظة ذاتها ولبضع ثوان ساد الهدوء لكن بودرجة صرخ في ذعر وصرخة بودرجة تعني كارثة دوما نظرنا جميعا لأعلى حيث أشار وعرفنا ما ينتظرنا
اضربوا النار على السقف انا مش هينفع اتحرك من مكاني صوبت المسدس لأعلى وكذا فعل بودركا وأطلقنا رصاصتين على اللبؤة التي كانت هناك والتي نجحت في تمزيق جزء من سقف الكوخ المغطى بالقش لا أدري إن كنا أصبناها لكن رأسها المستدير وعينيها اللامعتين الجشعتين طورتا عبر الفتحة وهتف السائق الكاميروني ده كان شيء متوقع انا كنت مستغرب ان الاسود اتاخرت هنا حدث شيء مخيف لم يدر احدنا كنه الشيء الذي وثب من النافذه في ثانيه واحده لكنه كان اسودا شرسا كالشيطان كريه الرائحه وقبل ان نفهم ما يحدث واثب على بودرجه ليطبق بانيابه على فخذه وهو يزوم في شراسه واللعاب يتطاير من فمه بدا لي ككلب بشع المنظر لكن مشكا عرف على الفور انه طبع مرقد ورفع البندقية ليفرغها في رأس الحيوان الذي كان على بعد مترين منه انتهى المشهد الدامي الذي لم يستغرق سوى عشرين ثانية لكنه بدا لنا كأنما استغرق ثلاث ساعات
ده ده ضبع ايوه طبعا والوضع كده ما يطمنش وللمرة الأولى لمحت رجفة في وجه مشكا إن الأمر فاق المخاطر التي اعتادها
احنا احنا في ورطه حقيقيه الحيوانات القذره دي ما بتخلص والرصاص اللي معانا مش هيكفيه إيه الكلاب دي ده احنا نقدر نشوطهم برجلينا انت ما تعرفش حاجه عن الضباع اولا دول مالهمش اي علاقه بالكلاب ثانيا دول اكتر شراسه وانتحاريه من الاسود وكأنما تؤكد صدق كلامه وثب ضبعان من النافذة في آن واحد فأفرغ بودرجة الذي صار حذرا كقط رصاصتين في جسديهما قبل أن يلمس الأرض حقا قد صار الكوخ رائع الجمال بكل هذه الجثث قال بودرجة احنا لو حاولنا نخرج من الباب دلوقتي يبقى انتحار طب وبعدين السقف مفيش غير السقف نحاول نهرب منه انت اتجننت سقف ايه اللي نهرب منه دي الاسود مستنيانا فوق و...
ما اظنش يمكن كانت محاولة بس من أسد مش أكتر ثم أشار إلى السائق هنبدأ بيك الأول هتتسلق لفوق وتحاول تسحب الباقيين بمجرد ما نبقى فوق هنبقى في وضع أحسن وهنعرف نشوف الخطر قبل ما يقرب لنا ونحدد اللحظة المناسبة اللي هنهرب فيها لما الحيوانات تزهق من مهاجمتنا ايه انا ليه واشمعنى انا بالذات وانت رايك ايه مفيش اي حل تاني لو طلع ولقى اسد على السقف اول حاجه هنسمعها منه صوت رقبته والاسد بياكلها مفيش حل تاني لو فضلنا هنا معناه اننا هنفضل للابد الوحوش دي ذكيه وصبوره وعلى العموم الراجل ده اخف واحد فينا وانا مضطر اشيله على كتفي واديك شايف بودرجه مجروح في فخده واندرسون عنده ارتجاج والساحر مفيش منه فايده فلو كنت خايف عليه قوي كده تقدر تتطوع مكانه وهنكون شاكرين ليك بجد لم أجد ما أقول إنها لحظة من اللحظات التي يدوس الخوف فيها أي كبرياء لديك وكرهت الروسي لأنه وضعني في اختبار كهذا وهكذا حملت أنا البندقية ووقفت جوار الباب على حين وقف بودرجة بمسدسه خلف النافذة ووقف الروسي العملاق تحت فتحة السقف التي صنعتها اللبؤة وساعد السائق كي يصعد على ساعديه ثم يضع حذائيه كل حذاء على كتف كان الروسي قويا كطود لكن جسده راح يتأرجح ويهتز وهو يحاول التماسك تحت ثقل حمله واحتقنت عروق رقبته حتى كاد الدم ينفجر منها ومن بعيد سمعت صوتا رهيبا كضحكات ساخرة ماجنة تتردد في أرجاء القرية فيما بعد عرفت أن هذا هو صوت الضباع المرقتة لهذا يسمونها الضباع الضاحكة أخيرا يمسك السائق بحافة الفتحة يبرز صدره منها لحظة صمت لا داعي لها ايه الاخبار السقف تمام مفيش حاجة وهطلع أكتر أهو ورفع باقي جسده ليمر من الفتحة ويتوارى عنه بعد ثوان برز وجهه في الفجوة حيث كان وجه اللبؤة منذ دقائق وقال في رضا ما تقلقوش الموقع ممتاز فعلا وعارف أشوف القرية كلها من هنا الضباع مشغولة بأكل الجثث والأسود بتدور على حاجة تاكلها ده أحسن مكان لينا هز الصياد الروسي رأسه وأشار لبودرجة الذي لم يكف فخذه عن النزف رفعه بشيء من الجهد حتى استطاع الأخير أن يمسك بكف السائق وسرعان ما لحق به لأعلى هتقدر ترفع ثلاثه تانيين اعتقد هقدر طب وانت انت مين هيرفعك يا سيدي لما يجي وقتها هنتصرف يلا وهكذا لحق أندرسون بالآخرين ثم جاء دوري وبعد قليل جاء دور الساحر المجنون هل يتحمل السقف المصنوع من قش كل هؤلاء؟ أدعو الله أن يفعل. وبشكل غريزي ابتعدنا عن مركز السقف كي يرتكز ثقلنا على أطرافه المدعمة. وأدنيت رأسي من الفتحة وصحت.
مشكل يلا بسرعه هات ايدك نظر حوله في توتر ثم هدف.
البندقية هات البندقية حالا وفهمت لقد بدا اقتحام جديد لا يسمح له بوقت لا يسمح له بطرف التسلق والتدلي من اعلى القيت له بالبندقيه ثم زحفت على بطني فوق القش لاكون فوق مدخل الكوخ وارى ما يحدث تحتي ونظرت كان ارتفاع السقف نحو ثلاثه امتار وهو ارتفاع تافه لا يسمح لنا بالنجاه من وحوش وثابه بطبعها لكننا نلعب على استراتيجيه الاماكن المرتفعه ان من يجد نفسه في مستوى اعلى من خصمه يملك الكلمه الاخيره غالبا ومن بعيد رايت المشهد الذي وصفه للسائق الضباع تتصارع على الجثث وبعض الاسود توجه صفعات قاتله للضباع التي تنازعها على افتراس شيء ما يبدو ان الاسود قررت ان تذوق لحم الموتى على سبيل التغيير الخلاصه لم اجد وحشا واحدا حول الكوخ يبدو لي ان الحيوانات تمرح قليلا قبل ان تواصل محاوله الاقتحام التي ادركت انها ليست شديده السهوله صحت من مكاني يلا يا مشكل هي دي اللحظه المناسبه استغلها ويبدو انه اغتنمها بحق كان هذا هو السائق مات بطلقه جاءت من اسفل كنا نتبادل النظرات في غباء حيث تمددنا على بطوننا فوق القش لم يجرؤ واحد منا على الاعتراف بالحقيقه حتى اخترقت القش الطلقه الثانيه لتمر على بعد سنتيمترات من كتف اندرسون ومن اسفل سمعنا الروسيه بصوت غليظ ينشد كالينكا هتف اندرسون غير مصدق ده بيضرب نار علينا ده, ده اكيد اتجنن لا ما تجننش لانه اصلا مجنون من الاول انا حسيت بكده فعلا وشكيت فيه وتجاهلته بغبائي هو دلوقتي بيمارس علينا امتع تجربه صيد مرت عليه في حياته احنا واقفين على السقف معدومين الحيله وهو بيضرب نار علينا زي ما هو عايز اعتقد انه بيراهن نفسه دلوقتي على الضحيه اللي عليها الدور وانطلقت رصاصة أخرى وكان الجسد الذي تصلب في هذه المرة هو الجسد النحيل للساحر الإفريقي صاحب درجة متوسلا أرجوك يا سيد كفاية هزار من النوع ده إحنا بنموت تعالى صوت الغناء بالروسية ثم جاء صوت الصياد يقهقه في مرح
عرفت اخدعكم يا اغبياء انتوا دلوقتي عاملين زي البطن اللي مستني يتذبح ومفيش في ايده حاجة يعملها وطلقة أخرى صفرت جوار رأسي لقد جن حقا كان هو أول من فقدوا اتزانهم وها هو ذا يمارس هواية الصيد في أمتع صورها هل كان يداري الجنون طيلة هذا الوقت أم هو فقد الخيط الأخير الآن فقط؟ لقد اختار أسوأ لحظة ممكنة مصيرنا يتراقص في لعبة غير شريفة والرصاصة القادمة لمن؟ صح أندرسون مفيش حل غير اننا ننط من هنا لكن منظر الاسود والضباع التي تجول في ساحه القريه لم يبدو لنا مشجعا ان الوثب معناه الهلاك الاكيد اما هنا فالحظ قد يلعب لعبته لصالحنا لو كان بوسعنا ان نخمن مكانه تحتنا لا وتوكلت على الله واحكمت التصويب على موضع في القش بدا لي انه يعلو المكان الذي كنا فيه قبل ان نصعد تعالى الغبار مع رائحة البارود ورأيت الجزء الذي ثقبته طلقتي وفي نفس اللحظة لمحت صلعة الرجل الشاحبة تلتمع في الضوء ولم أنتظر أكثر لم تخرج هاتان من مسدسي بل من بندقيته لأن رصاصتي كالعادة لم تصيباه وعلى الفور أطلق بودرجا طلقتين أخريين عبر القش أخيرا ساد الهدوء هل أصبناه؟ لا اجرؤ على التمني لكني حين جررت نفسي على القش وجدت ان ساقي اليمنى اضعف من اللازم وانها تترك خيطا من الدماء على القش لقد اصبت دون الم ليس هذا غريبا جنود كثيرون في الحرب يدركون فجاه انهم ينزفون او ان سيقانهم ببساطه لم تعد هناك تمنيت ان تسيل الدماء اكثر وان تتخلل القش حتى تغرق الوحش الادمي الاصلع تحتي مات جت فيه ولما لم يجد منا اجابه كرر في ثقه شكلي قتلته أخيرا خلصنا منه ما انصحكش تنزل عشان تتاكد ده خبيث ويعرف كل اساليب الخداع كويس في الغالب مستنينا نصدق انه مات علشان يفاجئنا ويضربنا تاني ساد الصمت إلا من أنفاسنا الثقيلة وطنين الذباب الذي جن بدوره الشمس تعتلي الافق وتسلط حرارتها علينا بلا رحمه ما هو مش معقول هنفضل كده لغايه ما الشمس تحرقنا لو عندك حل الحقنا بيه بسرعه ما تسيبناش نموت هنا وفجاه دوى صوت سلاح ناري سلاح من طراز مختلف تماما ونظرنا لاسفل فوجدنا مشهدا مثيرا حين جاء البروفيسور بارتليرا كدا وراء جيديون كان الأخير في حالة لا تسمح له بالنطق ودون كلمة أخرى أشار إلى جدران المشرحة إلى السقف بشكل خاص ورأى بارتلي ما يعنيه الرجل على الفور إن مئات اللطخ السوداء على مواضع اتصال الجدران بالسقف تعني دون ريب مئات الوطاويت المعلقة هناك تنتظر مجيء الليل تساءل بارتلي والقشعريرة تغزو عموده الفقري دول ما كانوش هنا امبارح ولا واحد منهم خفافيش في المشرحة منتهى القذارة بس أنا خلاص ما بقتش أستغرب أي حاجة تحصل هنا أتمنى بس يعرفوني إمتى يحبوا أطلع لهم الجثث من التلاجة تفك علشان ياكلوها انا هخلي العمال حالا تتولى الموضوع ده انا عايز كل حاجة تبقى تمام في المشرحة عشان في جثة في منتهى الأهمية محتاجين نشرحها جثة مين يعني؟ بونابرت مثلا لا يا سيدي جثة مساعد الصياد الروسي اتوفى على الفجر وشكل جثته هتقدم لنا الحل النهائي للغز اللي احنا عايشين فيه ده وده إيه اللي حصل له؟ وسبب الوفاة إيه يا ترى؟
الراجل ده جات له حالة هياج شديدة واحنا في الاجتماع وحطيناه تحت الملاحظة في الحجز بس على الفجر وبدون أي مقدمات أو علامات معينة لقيناه مات
حين نظرنا لأسفل وجدنا مشهدا غريبا سيارة جيب من سيارات الجيش الخضراء بها نحو ستة جنود يقف أحدهم عند المؤخرة التي نصب عليها ما يشبه المتريليوز وكان يدور به موزعا الموت والهول في كل صوب على الأسود والضباع بدا واضحا أن هؤلاء القوم يستمتعون بوقتهم وأدركت الوحوش أن فرصتها ضئيلة أمام هذا الهجوم غير المتوقع فراحت تركض مبتعدة وإن لم يستطع أكثرها أن يجد الوقت الكافي وكان الجنود الآخرون ما عدا السائق يطلقون النار من بنادق آلية حديثة في الجهات الأربع أخيرا هدأت الضوضاء وتوقفت السيارة ترجل الرجال وهم يلتفتون حولهم في حذر ثم دنا أحدهم يبدو أنه القائد من الكوخ شكلنا جينا في الوقت المناسب خلي بالكوا في مجنون جوه الكوخ ومش عارفين ان كان عايش ولا ميت تلفت الجندي حوله في حيرة ثم أشار لرجاله عريف مبالا عسكري موماندي شوفوا لي ايه اللي بيحصل جوه ثم أصدر باقي الأمر بلغة وطنية لم أفهمها ورأيت الجنديين يدنوان بحذر ليقفا على جانبي الباب ثم بحركة مفاجئة اقتحم الكوخ متواريين عن عيني وسمعت دفعة من الطلقات ربما هي على سبيل التأمين لا أكثر بعد الثانيتين خرج الرجلان وتبادلا كلمات مع القائد رفع رأسه نحونا وقال مفيش حد جوه غير شوية حيوانات ميتة ودلوقتي تقدروا تنزلوا وهكذا ساعدونا في الوثب من أعلى وكنت أنا أسوأ الآخرين حالا بسبب ما أصاب ساقي جلست على الأرض الموحلة ومددت ساقي على حين مزق أندرسون طرف سروالي الملطخ بالدماء وبدأ التضميد لمنع النزف لم أرد أن أنظر طبعا لكنه أكد لي أن الوضع ليس سيئا سأل القائد الأسود أندرسون وهو يشعل لفافة تبغ
الرصاصة شكلها جوه تقدر تخرجها اقدر بس مش من غير تخدير انا كده كده بفضل نستنى لما نرجع معاكم على ادماوه أدماوة هو مين جاب سيرة أدماوة دلوقتي هي مش قوات الجيش موجوده في ادماوه قوات مين مفيش حد هناك مفيش غير الجنون والفوضى ماليين الإقليم كله أعرفك بنفسي أنا الرائد جتاب انتوا بقى مين وبتعملوا ايه هنا يا سيدي احنا جايين من وحده سفاري في انجوانديري كل وسائل الاتصال اتقطعت فكنا في طريقنا لادماوه علشان نحاول نتصل بالجيش نطلب النجدة أي حاجة كان معانا صياد روسي بس اتجن وضرب علينا نار دلوقتي زي ما انت شايف كده مصابين وتايهين آه طبعا الناس كلها اتجنت وبقوا ماليين المنطقة دلوقتي على العموم احنا رايحين على انجوانديري تحبوا تيجوا معانا قال أندرسون في لهفة اه طبعا يا ريت كان قد نسي تماما مفاتيح أدائه البارد ووجدت أنني قادر على حبه واستلطافه كصديق الآن لا بد من كارثة بيئية كي تجعل أندرسون مقبولا بعض الشيء ولا أدري كيف حشرنا أنفسنا في سيارة الجيب مع الجنود وقد لاحظت أنهم جميعا يضعون علامات الشقوق إياها على الخدين مما دلني على أنهم في الغالب من قبيلة واحدة قال بودرجا همسا وهو يحاول حشر رتفيه في مساحة عشرة سنتيمترات مربعة الجماعة دول شكلهم من الفلاني سكان الشمال هنا وانطلقت السيارة تنهب الأرض نهبا وتطويها طيا كما يصر أستاذ اللغة العربية في مدرستي تعبر السافانا نحو فاصل آخر من قصتنا قرب جيديون الميكروفون من فمه وضغط على زر التحكم عن بعد الذي يبدأ تشغيل الشريط ثم ارتدى القفازين وقال
هوصف هنا بالتفصيل عملية تشريح جثة الكيني اللي توفى امبارح في الحجز أهمية التشريح ده إننا هنشرح للمرة الأولى جثة شخص قتل الجنون اللي اجتاح البلاد مؤخرا واللي قتله بشكل تلقائي ما فيهوش أي شبهة للعنف أو مرض سابق ومن المفترض إن التشريح ده يقدم لنا بداية خيط معرفتنا للحقيقة وأخذ شهيقا عميقا ونظر إلى السقف ليتأكد من أن الوطويط قد رحلت وأن الأفاعي لم تأتي بدلا منها ثم قال لمساعده الكوري خلينا نبتدي
الحقيقة كان هذا هو السؤال الذي يلح على ذهني حيث جلست في عربة الجيب غير قادر على التنفس من سرعة الهواء الذي يضرب وجهي ويتخلل لحيتي انحنيت إلى الأمام لأقرب فمي من أذن الرائد وصحت لقيته تفسير لكل اللي بيحصل ده تفسير بخصوص ايه حالة الجنون اللي ظهرت على الوحوش وبدأت تظهر على البشر كمان يا ترى تكون بسبب كارثة بيئية مثلا ولا وباء الحمى المخية ولا ولا ولا ممكن تكون بسبب فيضان أو زلزال في مكان قريب من هنا أو مش يمكن تكون بسبب انفجار ماونت كاميرون يعني والحيوانات حست بالخطر قبلنا وكده ولا دي نهاية العالم ولا إيه بالظبط
ما وصلتلناش اي اخبار للاسف القطاع كله انفصل عن العالم الخارجي وعن يويندا اعتقد ان هم في العاصمه وصلوا للحياه كلها بس مش عارفين يتواصلوا معانا لسه المهم دلوقتي مش مطلوب مننا غير حاجه واحده بس اننا نفضل عايشين وده اللي احنا هنعمله ايا كان السبب بقى وباء بركان ولا حتى نهايه العالم كلام منطقي طبعا بعد قليل قال كأنما يتذكر ده احنا هربنا من الكتيبه بأعجوبة بعد ما بدأوا يضربوا نار على بعض ما بقناش عارفين اشمعنى احنا ما اتجنناش زيهم يمكن كان اكرم لنا نتجن زيهم ونموت واحنا مش حاسين باللي بيحصل وساد الصمت فعاد ينظر امامه ورحت ارمق الطريق احاول الا افكر في ساقي المصابه لن يكون النزف هو سبب هلاكي لكننا في بيئه عضويه ملوثه كل شيء يفسد ويتعفن ويتخمر والمعجزه الحقيقيه هي ان تجرح في ساقك ثم لا تفقدها بسبب الغنغرينه افكار مقلقه حاولت ان استبعدها صبرا نحن في الطريق الى سفاري ولن يصعب ان اجد من الجراحين البارعين من يعيد لي ساقي سالمه نضره كما اعتدتها بتر لا لا لا هذا لن يحدث لي لن يحدث وتذكرت المشهد الرهيب من فيلم يرقص مع الذئاب حين فرد كيفن كوستنر ذراعيه مستسلما وانطلق بجواده امام صف من بنادق الجنوبيين راغبا في الموت فقط كي لا يبتر جراح الجيش الجزارون ساقه ساعدني يا الهي كان الجنود لا يكفون عن المزاح والقهقهه الافريقيه الطويله الشبيهه بالنواح الامر الذي بدا لي غريبا روح مرح جديره بالاعجاب حقا واستدار الرائد الى الوراء وزجرهم في غلظه فصمتوا ومن جديد عاد الصمت نظرت الى بودركا فوجدته نائما او شبه نائم المسكين لقد عانى الكثير بحق في هذه الحملة وفخذه ليست أفضل حالا من ساقي لقد فعل بها الضبع الكثير وفجأة فتح عينيه نظرة مخيفة مثيرة للقلق تلتمع فيهما ولون أحمر خالط لون عينيه الصفروين فبدا منظره شيطانيا هل هو خائف أم ميت؟ لا أدري كدت أتكلم لكنه قرب فمه من أذني وهمس
أنا ما كنتش نايم أنا كنت عامل نفسي نايم هي فكرة كويسة بس ليه؟
عشان ياخدوا راحتهم في الكلام تقصد مين؟ الجنود؟
أيوة هما بيتكلموا بلهجة غريبة من لهجات الفلاني وفي الغالب فاكرين إن أنا مش فاهمهم على أساس إني ما بتكلمش غير البنتويد أو السودانية وأنا كمان خدعتهم لما عملت نفسي نايم ماشي كل ده جميل بس ليه؟ وإحنا ليه موطيين صوتنا؟
الجنود دول مش رايحين أنجوانتيري نعم أمال رايحين فين؟
دول بيدوروا على مكان يكون بعيد عن الوحوش والبشر كمان أيوة ليه يعني؟
ما فهمتش كل كلامهم كل اللي فهمته إنهم جعانين دول ناويين ياكلونا يا دكتور
بودرجة تبا لك من أحمق إن جهلك باللغات سيودي بنا إلى الهلاك أو ما هو أسوأ بالتأكيد أنت أسأت الفهم بالتأكيد أنت معتوه لكني شعرت من البداية بشيء غير مريح فيما يتعلق بهذا الرائد جيتاب ورجاله إنهم مرحون جدا يستمتعون بوقتهم بحق روح معنوية أعلى من اللازم ثم ما الذي يفعله ورجاله غير النزهة بالسيارة وإطلاق الرصاص على الوحوش هل سيبيدونها بهذه الطريقة؟ أنت متأكد من اللي أنت بتقوله ده؟
متأكد جدا من اللي سمعته هو من إمتى بس في أكلة لحوم بشر في الكاميرون؟
من ساعة ما الأسود دخلت سفاري والفيران هجمت القرى إحنا في زمن مجنون يا دكتور وكل شيء وارد يبقى احنا في ورطة بجد كانت المشكلة الآن هي اختار أندرسون بالموضوع لكنه كان محشورا بين اثنين من الزنوج وقد انغمس وجهه تحت إبط أحدهما ولم يبدو مستمتعا إلى هذا الحد برائحة العرق خطر لي أن أكلمه بالإنجليزية ثم خفت أن يكون هذا الرائد مثقفا أكثر مما أظن لا حل سوى أن نتصرف وحدنا ملت إلى الأمام وصحت بالرائد آه، ممكن نقف شوية لو سمحت محتاج بس ألبي نداء الطبيعة بسرعة هز رأسه في فهم وضحك ثم قال للسائق شيئا ما فأبطأ هذا الأخير بالسيارة وسمح لي بأن أترجل فقطعت المسافة وثبا كنا في سهل شاسع من سهول السافانا يسهل قول هذا لكن العسير حقا هو أن تعرف موضعك من خارطة إفريقيا تقدمت مسافة كافية ووقفت موليا إياهم ظهري وعقلي لا يكف عن العمل يجب أن أكون حازما يجب صحت مناديا الرائد بعد دقيقة سيد كتاب ممكن لحظة لو سمحت محتاجك في كلمة على انفراد نظر لمن حوله وبدا واضحا انه لم يعتد تلقي الاوامر لكنه في النهايه قرر ان يجاملني ويترجل درت حول الشجره وانتظرته اخيرا جاء الغول في ثقه وهدوء اسنانه البيضاء تلتمع في وجهه الابانوسي والخوذه تداري عينيه فلا ادري لاين ينظر خير يا دكتور في ايه في ده وبيد مرتجفه الصقت فوهه المسدس الذي احمله الى انفه ولا نفس من غير شوشرة تؤمر رجالتك حالا يسيبوا أسلحتهم والعربية ويجوا على هنا فورا اه ده تصرف خطير قوي يا دكتور صدقني صدقني مش انت الشخص اللي ينفع يورط نفسه في مشاكل زي دي أنا ما بهزرش وتراجعت للوراء خطوه كي امنعه من الالتحام بي لو اراد يلا بسرعة أؤمرهم حالا نظر لي في تحد ثم قال لرجاله نادو يا جونزي يا كومبو ولم افهم ما قيل طبعا لانه كان مختلفا بالتاكيد عما اردته رايت الرجال يبحثون عن بنادقهم ويتهيئون للاطلاق وبطبيعه الحال كان بودرجا الوحيد الذي فهم ما يحدث وكان رد فعله مذهلا لقد اطلق ثلاث رصاصات متواليه فرايت ثلاثه رجال يسقطون ثم وثب من السياره وهو يهدد الباقين الذين لم يجدوا الوقت الكافي للوصول الى سلاحهم هذه كانت من الرائد نفسه الذي كشر عن اسنانه البيضاء وتقلص وجهه في تعبير مريع يجمع ما بين التوحش والاستمتاع ووثب نحوي وثب بالمعنى الحرفي للكلمه كما ترى الفهود في الصور تثب على ضحاياها هذه المره لم يكن بوسعي ان اجد حلا وسيطا ضغطت على الزناد وانطلقت الرصاصه وحين فهمت ما يحدث كان الرجل على الارض يرمقني في كراهيه بعينين محتقنتين ويده تعتصر صدره تراجعت للوراء وتواثبت كاللقلق الى حيث كانت السياره كان الجنود يقفون مذهولين يرمقوننا في كراهيه مماثله لكراهيه قائدهم اندرسون انت اللي هتسوق العربيه بدا مترددا بينما وثبت ابو درجه الى الداخل فصحت اطلع حالا يا غبي وسلطت أبو درجة مسدسين على الجنود الذين بدأوا يتحركون في بطء وثقة نحونا يلا اتحرك وثب أندرسون إلى مقعد القيادة وفتح الباب ليلقي بجثة السائق إلى الخارج ثم أمسك بالمقود وداس دواسة الوقود وسرعان ما انطلقت السيارة مبتعدة ممكن حد يشرح لي إيه اللي بيحصل هنا بالظبط؟
لا ولا أي حاجة الناس دي بس كانت أكلت لحوم بشر كنا هنتاكل النهاردة كلام فارغ مفيش أكلت لحوم بشر في الكاميرون كلها الكلام ده بقى قوله لبودرجة احكي له يا بودرجة الراجل قال ايه رجالته قال لهم انهم عرفوا بسرنا وانهم ما عندهمش خبرة في القتل ومعهمش أسلحة كفاية وحتى لو قتلوني خلصوا عليهم يا سلام لا بطل حقيقي فعلا
طب وليه ما سوقتش انت يا علاء وده سؤال برضه يعني اكيد حالة رجلي ما تسمحش بكده و... وكمان انا ما بعرفش اسوق النوع ده من العربيات بعد دقائق استطاع أبو درجة أن يجمع البنادق الآلية لهؤلاء السادة كان قد بقي منها ثلاث وكانت محشوة على ما أظن بالإضافة لهذا بدا أن المتريليوس الموجود في مؤخرة السيارة يعمل بشكل جيد هذا يجعل منا وحدة قتالية كاملة المشكلة هي ألا نقابل وحدات جيش أخرى لأن تفسير ما قمنا به كان عسيرا بحق الشيء الثاني الذي وجده هو كيس من المشمع كيس مليء باشياء رهيبه تؤكد براعته في الترجمه لقد كان المصير الذي ينتظرنا رهيبا وما كنا لنكون الوجبه الاولى لهذا اليوم فقد قام الرائد جتاب ورجاله بعمل مجيد قبل لقائنا وفي اشمئزاز طوح ابو درجه بالكيس خارج السياره قال اندرسون في ضيق
كل حاجه بقت شبه الكوابيس مش قادر تثق في حد حتى رجالة الجيش لو قابلناهم مين عارف ما يمكن يكونوا زي دول الغريب ان مشكا اتبخر تماما مش بعيد يكون شافهم وهما جايين من شباك الكوخ وقدر يهرب واحنا بنكلمهم بس في الغالب مش هيعرف يبعد عننا
ومن بين الاشجار برز لنا فهد متحمس قرر ان يلحق بالسياره باي ثمن زاد اندرسون من سرعته بينما الحيوان الرشيق يثب وثبات سريعه خلفنا في لحظة حسبته سيلحق بنا، لكن قواه خارت بعد قليل، واتسعت الفجوة بيننا وبينه. أخيرا تلاشى بعيدا. قال أندرسون: شفت حتى بالعربية فرصة نجاتنا قليلة، فما بالك باللي هيحاول يعدي السافانا على رجليه.
لابد من أن ساعة كاملة مضت ونحن نمشي في خط لم نختره، لكن رسمته لنا الطبيعة ومن بعيد كنا نرى بعض القرى لكننا لم نجسر على دخولها كي لا نكرر تجربه امس في الغالب هي مهجوره تماما بشخصيته الجديده الواثقه تساءل بودرجة عندكم خطه يا دكاتره ما احنا مش هنفضل ماشيين كده للابد هو من الواضح كده اننا مش هنعرف نطبق خطه ادماوه للنهايه فانا بقول نرجع لسفاري ونبلغ المدير ان مفيش غير الجحيم مستنينا هنا واللي يحاول يتذاكى هيفشل
كل ده جميل بس يا سفاري منين اصلا حقا كان كل شيء متشابها لقد ضللنا الطريق دون علامات سير ولا خارطة ولا بوصلة ولا أهال ودودين يرعون ماشيتهم ويشيرون في طيب خاطر إلى الاتجاه الصحيح هو احنا كده في غرب أفريقيا مش يمكن ده يسهل الموضوع شوية كتر خيرك فعلا مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه لنفرض أننا استطعنا حساب الجهات الأصلية هذا سهل تعطي ظهرك للشمس الغاربة عندها يكون الجنوب عن يمينك والشمال عن يسارك والشرق أمامك ما زلنا عصرا على كل حال ومن العسير تجربة هذا حتى لو فعلنا هذا فأين الطريق إلى أنجوانديري؟ إنه لكابوس
انت واثق من اللي انت بتقوله ده أنا ما بهزرش يا بارتلي ولا عمري بقول كلام مش متأكد منه طب وإيه دليلك على كده؟
كل حاجة بتأكد كلامي الصفة التشريحية نتائج المعمل الأشعة السينية على الصدر الراجل ده توفى بجرعة عالية من غاز ثاني أكسيد الكبريت غريب جدا قول لي هو الجنون من علامات التسمم بثاني أكسيد الكبريت لا طبعا أو على الأقل على حد علمي أمال إيه اللي أنت عايز تقوله بالظبط؟
اللي عايز أقوله إن صورة التشريح دي ما شفتش زيها إلا سنة 86 لما شرحت مجموعة من ضحايا ثورة ماونت كاميرون أنت تقصد إن ماونت كاميرون انفجر تاني؟
في الغالب لا وإلا كنا حسينا بالاهتزازات السيزمية هو دلوقتي في مرحلة انبعاث الغازات السامة ويمكن بعد المرحلة دي يحصل انفجار نهائي أو ما يحصلش أنت محتاج خبير جيولوجي يعرفك أكتر عن الموضوع ده وأكيد في ياوندي عارفين بكل حاجة أكيد لكن من الواضح إن البلد كلها في حالة فوضى والاتصالات كلها مقطوعة وأكيد إحنا آخر من يعلم بكل الكوارث دي وعزائنا الوحيد المرة دي إن الموضوع خارج عن إرادتهم يعني أنت عايز تقول إن الغازات السامة هي سبب الكوارث اللي بتحصل دي كلها معرفش بس البراكين لها نشاط جيولوجي معقد غازات واهتزازات وكهرباء استاتيكية وكل ده بيلعب دور في التأثير على الجهاز العصبي للإنسان والحيوان مع بعض
ومد جيديون يده إلى حافظة أوراق يحملها وفتش عن ورقتين امتلأتها بالعلامات الصفراء التي وضعها بقلم مضيء وقال لمدير الوحدة المذهول
ومعايا هنا تقرير عن التغيرات النفسية اللي حصلت بعد زيادة نشاط بركان المكسيك المشهور سنة 93 وبدأت تظهر على الأهالي مشاكل نفسية زي الاكتئاب والتوتر والعصاب والذهان أنت فاهم أنا أقصد إيه؟ نفس الأعراض دي لاحظوها على الحيوانات وحالة الهياج المعتادة اللي بتحصل لهم وقت الكوارث الطبيعية لكن اللي بيحصل دلوقتي حالة تغيير كامل في السلوك الاجتماعي باختصار حالة جنون عام وأعد الأوراق إلى حافظته وراح في كبرياء صارم ينتظر ما سيقوله المدير قال بارتليه أخيرا إحنا كده عندنا تصور كامل للي حصل وللي ممكن يحصل بس للأسف ما عندناش أي خبرة في التعامل معاه ومن الواضح إن سياسة البقاء أحياء هي أنسب وضع والوقت اللي هتقدر يا ويندي فيه تسيطر على باقي الأقاليم هتكون دي نهاية الكابوس الحقيقية أنت المدير على كل حال والقرار قرارك ومحبش أكون في يوم مكانك العواصف بتهز الأشجار العالية بس ما بتأذيش العشب قوي وأنا مجرد عشب تحت شجرتك العالية اللي ما تمناش لها السقوط نظر له بارتليه ولم يقل شيئا كان يفكر في مصير الحملة التي أرسلها إلى أدماوا الطريف ها هنا أن أفراد الحملة أنفسهم لم يكونوا يعرفون حرفا عن مصيرهم لقد واصلنا رحلتنا في سيارة الجيش المسروقة وسط قرى الأشباح هذه وتعرضنا لهجمات لا حصر لها من وحوش متحمسة لم تكن الأفيال بينها لحسن الحظ في النهاية قال بودرجة في يأس احنا عمالين نلف حوالين نفسنا في دايرة كبيرة مش أكتر بنلف حوالين نفسنا ايه إيه اللي مخليك تقول كده دي بلدي وأنا عارفها كويس هو صحيح مش لدرجة إني أعرف أوصل لأنجوانديري طبعا بس على الأقل عارف أتعرف على الأماكن اللي زرتها قبل كده وصمتنا مفكرين بودرجة على حق صحيح أن السافانا تتشابه في كل مكان لكن ذلك الجزء الغريزي في أعماقي والذي يتمتع به كل حمار يحترم نفسه في أي قرية ذلك الجزء الذي يعرف الاتجاهات ويحفظها عن ظهر قلب عرف على الفور أننا ندور بلا هدف في دائرة هائلة القطر وإن هي إلا دقائق حتى لمحنا السيارة الفان المقلوبة السيارة التي انقلبت بنا أمس وقفنا حول السيارة نتفحصها قال أندرسون وهو يجرع بعض الماء من زمزمية نسيناها هناك على الأقل لقينا طريق الرجوع لسفاري نقدر نرجع مكان ما جينا ونمشي على أثر كاوتش العربية و... وفي هنا خريطة كمان وتفحص الاشياء الموجوده ثم خرج بالشيء الذي كنت اخشاه حقيبه الادوات الطبيه التي تركناها هنا امس قال في حذر بص لقيت ايه الشنطة دي فيها بيتادين ومشرط وجفت مش عارف إذا كنت موافقني ولا لأ بس أنا أنا رأيي إننا لازم نحاول أنت هتعرف تطلع الرصاصة فعلا أنا مش جراح شاطر غالبا هبهدل الأنسجة كلها لحد ما ألاقي الرصاصة مش عايزك تقلق الموضوع سهل خالص نظرت لساقي وادركت ان علي المخاطره ربما كان اندرسون جزارا اخرق لكن ترك ساقي بحالتها هذه كل هذه الساعات امر لا يبشر باي خير وهكذا تمددت على الكلا واراح بودرجا ساقي على منشفه نظيفه فيما راح اندرسون يسكب بعض الكحول على معدات الجراحه ومددت له ذراعي فاولج فيها الابره وافرغ نصف انبول من البتادين جعل راسي يدور بحق ونظرت الى السماء ادعو الله ان ينتهي كل هذا لم يكن هذا تخديرا محترما بل هو تسكين لا اكثر وقد ظللت اضغط على اعصابي مصغيا لصوت القطع والتمزيق وصوت الجفت المعدني اذ ينطبق على شيء ما من انسجتي كان اندرسون يلهث نعم هو ليس جراحا وما يقوم به مجرد استعاده لذكرياته كطبيب مقيم في مستشفى ما في وطنه
اهي دي جنب العظم بالظبط استنى اثبت ما تتحركش تعالي بقى قربت اهو
وراس بوترجا جواره يتامل في استمتاع هذه الفقره المثيره حتى توقعت في اي لحظه ان يمد يده بدوره دون تعقيم لياخذ دوره في هذه اللعبه المسليه آه البتادين ده مغشوش يا نصاب قلتها له وعدت اضغط على اسناني اخيرا رايته يرفع يده بالجفت ورايت المقذوف المعدني الملوث بالدم بين فكي الجفت ثم بدات عمليه اعاده الامور الى حالها قال وهو يمسك بابره الخياطه انا مش هعرف ارجع كل حاجه زي ما كانت انسجه كتير اتضربت في رجلك حقت لك يا اندرسون انا هخيط الجلد بغرزتين عشان الجرح ما يتلوش بعد كده هديك جرعه مصل تيتانوس وجرعه مضاد حيوي ملاقيش معاك مصل الكلب عشان فخدي للاسف معيش يا صاحبي مضطرين نستنى لحد ما نرجع وانتهى اندرسون من جراحته الخرقاء وبدا يضمد ساقي فلما فرغ قال وهو يتامل عمله منبهرا عظيم العمليه نجحت من غير ولا نقطه دم واحده ما طبعا لأن أنت قتلتني تقريبا ونهضت مترنحا وبحثت عن شيء يصلح فلم اجد سوى غصن شجره سميك يصلح لاستخدامه عكازه انا من رايي اننا نمشي دلوقتي في حاجه جايه علينا انا مش عارف هي ايه بالظبط بس من الواضح انها ضخمه وبترج الارض رج
وثبنا الى سياره الجيب بعدما وضعنا غنائمنا فيها وانطلق اندرسون في الاتجاه الذي جئنا منه امس حين هاجم الفيل سيارتنا اخيرا دنونا من ذلك الخط الوهمي الذي يسمونه الافق والذي يبدا عنده افق جديد وادركنا ان سحب الغبار تعلو اكثر من اللازم كان الطريق مسدودا بمصدر الصوت الذي سمعه بودرجا هناك قطيع من الافيال يمشي في صف واحد مثيرا الغبار من حوله وبرغم بطئه وخطوته الوئيده كان في طريقه لنا ارجع يا دكتور دول متعصبين ما تحاولش تمر من جنبهم
لم ينتظر أندرسون مزيدا من النصائح لأنه حرك عصا السرعات إلى وضع القهقرة وحرك المقود ليدور دورة كاملة بالسيارة إلى الاتجاه العكسي وبدأ ينطلق سريعا هاربا من زائرنا مشت السيارة ثلاث دقائق ثم توقفت بفرملة عاتية كان هناك جذع شجرة يسد الطريق الطريق العشوائي الذي رسمته الطبيعة ما بين السافانا والذي كنا ننوي المشي فيه الغريب أن هذا الجذع كان على بعد مائة متر من الموضع الذي تركنا فيه السيارة المقلوبة كيف لم نره؟ نظر أندرسون إلى الوراء حيث الأفيال وإلى الأمام حيث جذع الشجرة الغليظ وقال في توتر
لو عايزين رأيي جذع الشجرة ده لسه واقع من شوية واحنا رايحين ناحية الأفيال و- ولو عايزين رأيي تاني آه، أنا شايف مفيش حل غير إننا ندخل القرية تاني قلت له وأنا أنظر إلى القرية المهجورة ولو تحبوا تسمعوا رأيي أنا بقى ده شكله كمين معمول لنا علشان نضطر ندخل القرية تاني
ودخلنا القرية لم نكن نملك طرف الاختيار أو التدبر ومن ورائنا سمعنا هدير القطيع إذ يمشي مبتعدا بالطبع ما كانت الأفيال بحاجة إلى الطريق الوحيد الصالح لمرور السيارة كانت القرية تمتد أمامنا كما هي بأكواخها بجثث البشر وجثث الحيوانات التي داهمتها وكانت أعداد من الطيور الجارحة هنا وهناك تمارس دورها الثقيل الذي لا تملك غيره وقف أندرسون في مساحة خالية ورحى متكئا على الباب الجانبي يرمق قافلة الأفيال تمر في طريقها أخيرا هدأ الهدير وبعد دقيقتين أخريين بدأ الغبار ينقشع وأدار المحرك ودار بالسيارة قاصدا الموضع الذي كان فيه لكن صوتا مألوفا مدويا جعل القرية تهتز تبادلنا النظرات في رعب من فعلها ومتى لكننا عرفنا الإجابة وتأكدنا أكثر حين نظرنا إلى إطار السيارة الخلفي كان مسطحا وقد خرج الهواء منه هتف بودرجة وهو يشير إلى اتجاه ما بصوا مين هناك شمس الأصيل تتوهج في السماء تحرق عيوننا العاجزة عن الثبات لكننا نرى أمامها ظلا مهيبا كان يقف فوق سقف أحد الأكواخ عاري الجذع يمسك بالبندقية في يده اليمنى ملوحا بها وكما اعتاد دوما طوح بصدره إلى الأمام وذقنه إلى الوراء مقلدا موسوليني صلعته تلتمع في الوهج وقد ساهمت الظلال التي غمرت جسده إذ وقف عكس الشمس والهالة الذهبية المحيطة به في جعله يبدو أسطوريا الموت نفسه خرج من كتب الأساطير القديمة وجاء ها هنا ينتظرنا لقد اختار أن تكون هذه القرية قبرنا ولن نفر مما أراد أسوأ ما في الأمر أنه لم يبدو متحمسا لمزيد من التصويب فقط أراد أن نراه لا أكثر الحقير مشكا لسه عايش اضربوا النار وانطلقت بندقيتان مع مسدس في اتجاهه لكنه ظل ثابتا لا يتحرك ولا يتزحزح لم لا اليس هو الموت ذاته وفي النهايه اختفى امام عيوننا التي احرقها لهيب الشمس صح اندرسون وهو ينظر حوله ازاي الحيوان ده لسه عايش وازاي عرف اننا هنرجع مش عارف بالظبط بس شكله هو اللي خطط لكل ده فضل مستخبي في القريه مستنينا اول ما نعدي وقطع الشجره وربطها بحيث اول ما نمر تقع وتسد الطريق مين عارف ممكن تكون الافيال هاجت بالصدفه او ممكن يكون هو اللي استفزها ثم رحت ابحث عن اطار احتياطي كان هناك واحد وكان بحاله جيده لحسن الحظ قلت وانا اجلس على الارض في وضع مريح نسبيا هتفضلوا واقفين تتفرجوا عليا تعالوا ساعدوني بسرعه قبل ما يرجع لنا تاني وثب الرجلان لكني صحت في بودرجه استنى انت يا بودرجه ورا المتريليوس واحمي ظهرنا افتكر الروسي ده هيستنانا لحد ما نغير العجله ويخرم لنا التانية واشرت باتجاه الشمس اه وخليك مستني ناحيه الشمس ده صياد محترف واكيد هيحاول يجي من هنا دايما وامسكت بالمفتاح الصليبه على حين بدا اندرسون في تثبيت الرافعه هنا دوت طلقه اخرى حفرت الارض جوارنا وبعثرت الغبار في وجهينا كان صوت الصفير ما زال يصم اذاننا حين قال اندرسون المساله بقت واضحه ده مش ناوي يخلينا نطلع من هنا يبقى ندخل القريه ونجيبه وهنسيب له العربيه ثم ان اندرسون انتزع جربنديه من السياره والقى فيها بمفتاح الصليبه والرافعه وكل سلاح ليس في ايدينا ولبودرجا قال حاول تسحب شريط الرصاص من المتريليوز كده بقت العربيه ملهاش قيمه مش هتفيده في الحركه ولا في السلاح اخر احتمال انه يبوظ باقي العجل او يحط لنا شويه سكر في تانك البنزين وما اعتقدش انه هيعمل كده والا هيبقى محبوس زيه زينا لو عمل كده يبقى اتجنن رسمي ودون كلمة أخرى طوح أندرسون بالجربندية إلى كتفه وأمسك بندقية آلية بيده اليمنى وبدأ يتقدمنا نحو صف الأكواخ نظرت إلى بودرجة وأشرت له أن يتبعنا ثم توكأت على عكازي وبدأت أتواثب خلف أندرسون كنت أعرف أن مشكا لن يطلق النار علينا الآن كان بوسعه أن يفعل هذا ثلاثين مرة منذ دخلنا القرية إنما أعده لنا أكثر إمتاعا بالتأكيد كانت رائحة العفن قوية الآن من كل الأجساد التي تحللت هنا ومهما بلغت براعة الطيور الجارحة فإن لأدائها حداً كان أندرسون أول المتقدمين ولعله أدرك أن مشكا لن يطلق النار فورا لا أدري متى ولا كيف حدث هذا كان يمشي فوق مجموعة من أوراق الأشجار الجافة المبعثرة على الغبار وفجأة صرخ وتصاعدت سحابة ترابية ثم غاب عن عيوننا وهرعت على قدر ما استطعت مع بودرجة لنرى ما حدث ومن عال رأيناه في قاع الحفرة حفرة عمقها ثلاثة أمتار غرست في قاعها أربعة رماح مصوبة نحو وجوهنا وأدركنا أن الحفرة كانت مغطاة بطبقة رقيقة من جلد حيوان ثم نثر الغبار فوقها على سبيل الخداع إن أهل القرية لم يصنعوا هذا الفخ كان حيا لكنه يئن دون انقطاع وسألته مذعورا انت كويس؟
رجلي اتكسرت بس الحمد لله ما اتصبتش يا دي المصيبة يا دي المصيبة طب والعمل؟
اه مفيش حاجة هتتغير أنا هنا في أمان ومعايا سلاح دوروا انتوا على الحيوان ده وخلي بالكوا قلت له وأنا أتلفت حولي تمام ماشي بس خلي بالك من نفسك وخلي عينيك ما تغيبش عن السما لحظة واحدة ودرت حول الحفرة مع بودرجة سألته ونحن نواصل التقدم ناظرين إلى الأرض طيلة الوقت أكيد أهل القرية ما يصنعوش فخ زي ده مش كده؟
لا طبعا يا دكتور محدش هيعمل فخ نمور في وسط قرية ويعرض أي طفل إنه يقع فيه يبقى أكيد مشكى مفيش غيره أكيد يا دكتور هو قعد هنا ووقت أكتر من اللازم وما أعتقدش إنه ده الفخ الوحيد اللي عمله المشكلة إنه عارف بكل أساليب الفخاخ الأفريقية وخبير فعلا فيها وقطع عبارته فجأة وأشار إلى رقعة من التربة بدت لي ذات لون يختلف عما حوله في حذر مد بودرجة طرف البندقية التي يحملها وطرق بها على حدود الرقعة ثم ضغط أكثر فتهاوى السقف الكاذب وتصاعد الغبار لقد كان هذا شركا آخر
مش هقدر أحدد بالظبط كام حفرة قدر يعملهم في الوقت اللي قضاه هنا بس أعتقد إنهم أكتر من اتنين ورحنا نمشي بين الأكواخ الطينية نحاول ألا ندوس على الجثث ومن حين لآخر يحلق طائر جارح في وجوهنا فيثير ذعرنا كنا في موقف غاية في السوء حماقة بالغة هي أن نتوغل في هذا المكان المتشابك حماقة بالغة هي أن نواجه صيادا بارعا مجنونا يمكن أن يظهر من أي صوب وفي أي لحظة وكانت أسطح الأكواخ تمثل مشكلة أخرى ماذا لو برز من فوق رؤوسنا في أي لحظة وأطلق طلقتين؟
أنا مش فاهم بيعمل فينا كده ليه إذا كان اتجنن ما يقتلنا ونخلص بص أنت يمكن ما تفهمش كل كلامي يا أبو درجة بس الراجل عايز آخر حملة صيد في حياته هو مارس كل أنواع الصيد لكن ما جربش أبدا يصطاد إنسان كفريسة ذكائها أكتر منه والموضوع كله بالنسبة له كأنه ماتش اعتزال لحياته المليانة بالمخاطر هو دايما كان مصدق إن الموت حليفه وإن ما بينهم معاهدة سلام وهو النهاردة عايز يحط المعاهدة دي تحت أقصى اختبار هو عارف إن نهايته قربت ومتأكد من كده بغريزة الأسد الجريح بس هو بيكره الموت من غير ما يخوض آخر وأغرب تجربة صيد في حياته ولسه بيراهن نفسه على إنه هيفضل حي وإن الموت هيعامله زي كل مرة أول ما يحس إنه خصم قوي ومش سهل هيحييه ويهزله راسه ويبعد عنه النهاردة اللعب بقى على المكشوف تحت اسم الجنون وكل المتعة اللي بنقدمها له دي بدون مقابل بذمتك بقى ليه يضيع على نفسه المتعة دي ويقتلنا دلوقتي وبالبساطة دي هز بودرجة رأسه في عدم فهم إن عقل الممرض الكاميروني البسيط لا يفهم هذا المزاح ولا هذه الحلول الوسطى الأبيض أو الأسود القتل أو عدم القتل أما أن يضيع هؤلاء السادة الأثرياء رائق البال وقتهم في هذه الألعاب الميتافيزيقية فأمر لا يفهمه ولا يفهم دوره فيه ثم توقف عن أفكاره وأشار لي نظرت إلى حيث أشار فوجدت جثة مستندة إلى باب كوخ جثة مألوفة الملامح إلى حد ما كان هذا هو سائقنا البائس أول من مات حين انطلقت الرصاصة من أسفل لتخترق السقف وفي صدره وجدت ذلك الثقب القبيح الدامي لقد أنزله الروسي من أعلى وأرقده هنا تعال نشيله وندخله جوه علشان ما يبقاش عرضة للضباع على الأقل لكن أبو درجة لم يبدو متحمسا كان ينظر لأعلى مفكرا ثم أشار إلى حبل ليفي يتسلق الجدار جوار رؤوسنا نحو السقف طرف الحبل يختفي تحت الجثة قديمة حيلة قديمة من حيل البملك المشهورة اول ما ترفع الجثه يتشد الحبل ويقع على راسنا الحاجه اللي موجوده فوق سطح الكوخ هيقع على راسنا ايه بالظبط اكيد عش دبابير سامه هو ده اسلوبهم دايما تفتكر ايه اللي يخليه يغير هكذا ببساطة تحول الأمر إلى صراع بين عقلين عقل مشكى الذي يعرف كل شيء عن نصب الفخاخ وعقل بودرجة الذي يعرف كل شيء عن تفاديها و- ودوري أنا؟ لا دور لي كل ما علي هو أن ألتصق ببودرجة ولا أفارقه لحظة وإلا فالويل لي كان هناك أسد جريح يرقد على الأرض فقط رفع نصفه الأمامي لأعلى وراح يصدر زئيرا داميا يمزق نياط القلوب أما نصفه الخلفي فلم تعد له علاقة به الوحش المهيب عاجز تماما والسبب طلقات مزقت ظهره هل فعلها مشكى أم رجال الرائد كتاب لا أدري لكني على كل حال أغمضت عيني وضغطت على أسناني وأعصابي وأفرغت بضع طلقات في رأسه حين فتحت عيني كان جثة هامدة مستريحة ليه عملت كده تلاقيه دلوقتي عارف مكاننا من صوت الرصاص ما قدرتش أشوفه بيتعذب لم يرد ومشينا صامتين نمشط المكان المشكلة هي أن مشكا لم ينتقي خصومه بدقة كان عليه اختيار رجلي عمليات خاصة يتسللان كالأفاعي ويطلقان الرصاص كالبراكين لكننا كنا خصمين مثيرين للشفقة بحق كتلتين من انعدام الكفاءة ونقص الخبرة كلا ليس في قتلنا أي نوع من البطولة ليس فيه أي نوع من المجد خلي بالك
وحين نظرت لأعلى فهمت ما هناك جذع شجرة غليظ مقطوع يتأرجح من حبلين ليفيين معلقين من شجرتين كان هناك جهاز معقد من فروع الأشجار يشبه الزناد على الأرض وتكفي لمسة واحدة له كي تبدأ تقنية متطورة مثل تقنيات توم وجيري غصن ينزاح صخرة تسقط جذع الشجرة الموضوع في زاوية حرجة يسقط من موضعه ليطير رأس الأحمق الذي داس على الزناد قلت له وأنا بعد على الأرض
أنت لو ما كنتش لحقتني كان زماني ميت ده عبقري الحقير لا مش هو اللي اخترع الفخاخ دي بس هو عارف يستخدمها كويس طب وهو يلحق يعمل كام واحد من دول اللي هيقدر يعمله في 12 ساعة من ساعة ما سيبنا القرية ورجعنا لها تاني ونهضت على ساقين ترتجفان ما زال بودرجة بارعا قوي الملاحظة لكن ماذا لو فقدته في حادث أليم؟ والمشكلة الأدهى كانت أن الشمس بدأت تنحدر غربا كأنما ملت هذه الألعاب السمجة تثاءبت وقررت أن تنام على كل حال سيجعلنا الظلام متعادلين في الغالب لأن الروسي مهما كانت براعته لن يستطيع الرؤية في الظلام ولم تكن نظارات الأشعة تحت الحمراء ضمن عتادنا لعل الليل يجعل موقفنا افضل قليلا الحقيقه هي انني لم اتخلص حتى الان من الشعور المرهق بانه يرى ويتابع كل شيء ويسخر منا في الان ذاته ووجدنا الحفره الثالثه لكنها لم تكن مغطاه قربت راسي منها فتعال زئير مروع دنوت اكثر فاستطعت ان ارى ثلاثه ضباع بالداخل في القاع تتواثب محاوله الوصول الي والزبد يتطاير من اشداقها يا لبشاعتها وجوه كوجوه الشياطين في الظلام لا تكف عن التكشير عن الانياب ورائحه انفاسها الكريهه تزكم الانوف واضح ان هذه الوحوش لم تتوقع وجود شرك كهذا في اثناء جولتها الاستكشافيه بين الجثث كدت انهي عذابها ببضع طلقات ثم خشيت ان اكرر ذات الخطا الذي ارتكبته مع الاسد تراجعت بظهري الى الوراء وواصلت المشي مع بودرجه وفجاه صح بودرجه اهو هناك اهو وأطلق دفعة من بندقيته الآلية باتجاه الشمس الغاربة فنظرت إلى حيث أطلق فلم أرى شيئا كان هناك شفته معدي بين كوخين يا ترى أكون قتلته تعال نشوف بس امشي على مهلك أحسن يكون كمين تاني وعملهن ومشينا واحد منا يرمق الأرض بينما الآخر يرمق السماء في توتر كانت هناك قدر طعام كبيرة مقلوبة ونار هامدة وامرأة لم تترك الضباع منها الكثير وهناك ما بين الكوخين وجدنا قطرات دم طازج على الغبار لقد أصابه بودرجة لكنه لم يقتله ربت بيدي على كتفه مهنئا مش بطال عملت اللي عليك أنا مش شايف كده خالص ده كده بقى أخطر من الأول هو عندك حق يعني بس هو دلوقتي بينزف على الأقل تركيزه مش هيبقى زي ما هو ومشينا دون أن تفارق عيوننا التربة إن قطرات الدم تقودنا نحوه دون ريب وفجأة توقفت القطرات غريزيا درت حول نفسي وصوبت البندقية إلى أعلى متوقعا أن يثب علينا في أي لحظة لكنه لم يكن في مجال بصري وقال بودرجا وهو يتأمل بدقة ايه ده ده شكله اخد باله انه بينزف ورجع تاني نفس الطريق عشان يسيب لنا نفس الاثر نقط دمه وهو راجع جنب النقط وهو رايح ده معناه اننا عدينا قدامه من غير ما نشوفه
وهكذا درنا حول أنفسنا وعدنا نتابع أثار الدماء بطريقة عكسية مشينا نحو عشرين مترا حين وجدنا وجدنا جثة الفأر الذبيح ملقاة هناك بعدما استنفذت دماؤها لم يكن هذا إذا دم الصياد كانت لعبة قاسية أراد بها أن يجذبنا إلى هنا إلى هذا الموضع بالذات ولماذا؟ في اللحظة التالية هوت كتلة هائلة الحجم فوقنا وثب كل منا إلى جانب على حين تناثرت الصخور في كل اتجاه وأدركت أن صخرة تم دفعها من أعلى إلى حيث كان الرجل يعرف جيدا أننا قادمان لم يصب أحدنا لكنني شعرت بأننا نقاتل وحشا أسطوريا لا يمكن القضاء عليه رحنا نركض بين الأكواخ دون نظام ونحن نرمق الأرض والسماء في قلق إن الركض بساق مضمضة لمشهد يثير الشفقه كان صوت الخطوات الحقود المصرة على الإيذاء من خلفنا، وأدركت أن مباراة الصيد توشك على نهايتها. هذه المرة سيصوب، وسيصوب ببراعة. أخيرا وجدنا نفسينا واقفين قرب الحفرة إياها. الحفرة التي سقطت فيها الضباع. كان الليل قد بدأ يلون القرية بفرشاته الزرقاء الحزينة. وخطر لي أن أول لقاء سيكون آخر لقاء. كل شيء يوحي بالنهايه ما لما همست لبودرجة انزل خلينا نستخبى في العشب دلوقتي بس
اعمل اللي بقولك عليه بالظبط ورفعت عقيرتي وأطلقت صرخة رعب صرخة إنسان يسقط في فخ ويحاول أن ينتشل نفسه من براثن الكابوس ثم دفنت رأسي بين الأعشاب وانتظرت في هذه المرة حدث ما توقعت من الظلام الذي بدأ يتوغل برز لنا الجسد العملاق للرفيق ماكسيم إيزاريفيتش مينكوف كان قد استكمل تحوله إلى وحش آخر نوع من الضواري لم يقم لينيوس بتصنيفه بعد الرأس الأصلع يلتمع في الظلام والعضلات المبللة بالعرق وفي يده بندقية وفي اليد الأخرى خنجره كان يتقدم في تؤدة كمن لا يرى ضرورة للعجلة يتقدم ليرى ضحيتيه اللتين سقطتا في الشرك ظهره لنا يقف على حافة الحفرة وينظر لأسفل يدقق النظر أستطيع أن أرى وجوه الضباع الكئيبة إذ تحاول الوصول إليه لكنها لا تقدر لم أترك له فرصة للالتفات للوراء فالحضر حتى النمور يمكن خداعها أحيانا ضغطت على زناد بندقيتي الآلية وكذا فعل بودرجة فانطلق سيل من الطلقات باتجاه الرجل لن يموت مستحيل أن يفعل لقد انعقدت بينه وبين الموت معاهده سلام ابديه سيستدير ويمشي نحونا ليهشم عنقينا بيده العاريه لكنه خيب املي او خيب سوء ظني ترنح ورفع ذراعيه لاعلى ثم هوى كالصخره في الحفره ودوت اصوات مخيفه من الداخل لان الضباع الرقطاء لا تمزح ولا تحب من يسقط عليها من اعلى حتى لو كان صيادا روسيا اصوات مخيفه سرعان ما استحالت قهقهة سادية مروعة قلت لبودرجة وأنا أنهض وكل عضلة في جسدي ترتجف
بودرجة بتعرف تسوق؟
هحاول يا دكتور أوعدك إني هحاول
لم تكن رحلة العودة عسيرة كان كل واحد منا يشكو من طرفيه السفليين لكن بودرجا استطاع بمعجزة ما أن يقود السيارة مسترشدا بتعليمات أندرسون وأشهد أن قيادته كانت أفضل من قيادة أندرسون نفسه لكن الملاحظة الصحيحة التي أبداها وهو يقود هي أن الحيوانات صارت نادرة وبدأت تستعيد طبائعها الخجول من جديد أذكر أننا قابلنا أسرة من الأسود وتوقعنا مطاردة عنيفة لكن الحيوانات ظلت حيث هي تتثاءب مفضله الرقاد في شمس النهار الوليده على الركض خلف سياره مسلحه وفي مره قابلنا فيلين وقفا يرمقاننا في ملل ثم واصلا رش الغبار على جسديهما يبدو ان الجنون قد بدا يحمل عصاه ويرحل حين عدنا الى سفاري شعرنا كاننا ثلاثه من الزومبي يدخلون قريتهم فيلقاهم الناس بمزيج من ذهول ورعب وبعد العنايه بنا وتبادل الاخبار قال بارتلي الاتصالات رجعت ووصلتنا اخبار ان الكارثه قربت تنتهي فعلا طب والكارثه دي كان ايه سببها اصلا ما عرفتوش حصل ثوره بسيطه ونشاط بركاني في ماونت كاميرون لكن الموضوع ما وصلش لدرجه الانفجار هنكون لسه محتاجين نعرف سبب النشاط الهياجي اللي حصل للوحوش وللبشر وهل ده بسبب التسمم بثاني اكسيد الكبريت ولا بسبب اضطراب التوتر الحاد بس تاريخ البراكين ما بيخلاش من قصص مشابهة المهم دلوقتي إن البركان هدي من جديد وخبراء البراكين بيتوقعوا إن القصة انتهت لحد كده إلا إن اللي حصل ده فتح باب جديد مثير للدراسة وأتوقع يا ويندي الفترة الجاية هتتملي بخبراء البيئة وعلوم الأحياء معنى كده ان رحلتنا الادماوه ما كانش ليها اي داعي للأسف يا ابني أيوة بس إحنا كنا هنعرف منين وما كانش قدامنا أي حل تاني إزاي كنا هنتوقع إن الكارثة هتنتهي قريب وتذكرت ما قال شيلبي إن الإنتروبي هو طبيعة الكون كل شيء مصيره إلى الخمود والزوال والانتهاء ربما لو كنا تذكرنا كلماته لوفرنا على أنفسنا ساعات أشد سوادا من الجانب الآخر للقمر الإنتروبي هو ناموس الوجود لم يكن ماونت كاميرون بالاستقرار الذي وصفوه وقد لاحظ خبراء البراكين نشاطا سيزميا لا يبعث الاطمئنان في النفوس هذا بركان نشط وصمته ينذر بالويل متى ينفجر ما تاثير الانفجار التالي اسئله كنت اتمنى الاجابه عنها لكنها لا تهمنا هنا في سفاري دكتور علاء عبد العظيم انجا ونديري